وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفاضة إيمانية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو الوالدي والأخت هدى المصري ووالدة شيخي وحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني والأستاذ ياسر الهواري والأستاذ ماهر ياسين ووالدة الأستاذ محمد عباس ووالدة الأستاذ وليد سمير والدة الأستاذ محمد توفيق الحاجة أم حنان والأستاذ أحمد رضوان والحاج صبري عبد المجيد والأخت ماجدة موسى والأخت أمنية محمد البنداري الأخت هدى من الجزائر والطفل يوسف أحمد قبيل ابن أخويا وحبيبي الأستاذ أحمد قبيل والحاج محمد سعيد قبيل وزوجته والحاج فوزي محمد البستار والأخت جيداء أحمد درويش وزوجة الأستاذ عبد العاطي عرفة والأستاذة فاتن الوردان والأخت أم سندس والحاج مصطفى الصالح عبد المنعم وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وندعو الموتى المسلمين ندعو لأمي النهارده لأن احنا هنتكلم عن حق الوالدين فأقل حق أقدمه لها أقدمه لها بدعو لأمي وبدعو الأستاذ مصطفى حلمي وزوجة الحاج منصور العشماوي والأستاذ محمد أحمد عبد العليم والحاجة أم جمال عبد العليم والشيخ عبد القدوس والشيخ محمد يوسف والاثنين من علماء أهل السنة في إيران وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران يا عزيز يا غفار اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وما زال الحديث متواصلا مع الحقوق الإسلامية قلنا بمناسبة صدور موسوعة الحقوق الإسلامية هنبتدي نتكلم شوية عن الحقوق احنا عايزين نقول لكل مسلم عايزين نقول له خد بالك انت مش عايش لنفسك وبس انت عايش في مجتمع في وسط ناس ليهم حقوق عليك وليهم وانت ليك حقوق عليهم وكلنا لابد ان احنا نتكامل مع بعض ولازم ان كل واحد يأدي اللي عليه وياخد اللي ليه لكن يبحث اكتر عن اسعاد اللي حواليه عشان كده جت فكرة الحقوق الاسلامية يمكن تناولت فيها حوالي 28 حق من حقوق الناس اللي حوالينا ومن ضمنهم حق عيب جدا حق غير المسلمين في بلاد المسلمين عشان الناس تعرف قد ايه سماحة هذا الدين العظيم قد ايه ديننا دين عظيم وهو اعظم دين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت ربنا اللي رضينا بالإسلام هو الذي رضي لنا بأن نكون مسلمين ورضيت لكم الإسلام دينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وتفضل ثابت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام فإذا نعمة عظيمة جدا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم فالحقيقة يعني بتمنى بتمنى ان اخواننا الدعاة في المساجد وانا يمكن كلمت الاخ الناشر ربنا يحفظه على انه يعمل تخفيضات خاصة لدعاة المساجد على اساس ان الكتاب ده انا شايف انه لازم يدرس في كل المساجد عشان نقول للكون ده كله انت مش عايش لنفسك وانت لازم تعرف ايه الحقوق وانا يمكن دعمت كل حق بمجموعه من القصص عشان يبقى الكتاب خفيف وعشان اي داعيه يعوز يدرس منه او يتكلم عنه يدي الحق ويبقى في عنده امثله ونماذج جميله يستطيع ان هو يستشهد بها ويقرب المساله للناس ما زلنا مع كتاب الحقوق الاسلاميه والنهارده هنتكلم عن حق غالي قوي وغايب قوي بكل اسف حق الوالدين كترة المشاكل والشكاوى من الوالدين وكترة الحصرات والآهات والدموع وال... مش عارف اقول ايه مش لاقي كلام اقوله مش قادر اعبر عن صرخات الوالدين عن الاباء والامهات اللي بيصرخوا ليل ونهار وولادنا مبهدلنا ولادنا بيعقونا ولادنا ما كانش عندهم ريحه الوفاء ولادنا بعد ما ضحينا بحياتنا وبذلنا عمرنا ومالنا ووقتنا وعملنا كل اللي ممكن يتعمل عشان نسعد اولادنا ولادنا مش راضيين ولادنا قبلوا كل دوت بالجحود ولادنا بعد ما كبرنا واديناهم كل حاجه رمونا في دار المسنين وفي بعضهم كمان رمونا في الشارع وولادنا منهم اللي قتل امه وابوه ومنهم اللي فعل الفاحشه بامه عياذا بالله ومنهم اللي سجن ابوه ومنهم اللي حجر على فلوس ابوه ومنهم اللي عمل حاجات غريبه جدا في اهله حاجه عجيبه جدا احنا عايشين في زمن العقوق بكل اسف الامه عقت شرع ربنا فوصل العقوق الى الامهات والاباء وده كان امر يسير جدا ان الامه اللي ما تعرفش حق ربنا جدير بها ألا تعرف حق الأب ولا الأم ولا الجار ولا الأرحام عشان كده عايزين نحيي معاني الحقوق في قلوب الناس بنقول يا مسلم أنت مش عايش لنفسك بنقول يا مسلم أنت عايش عشان دينك أولا وعايش عشان تسعد اللي حواليك كنتم خير أمة أخرجت للناس أنت زي الشمعة اللي بتضيء للآخرين مش عايز أقول أن أنت بتتحرق أنت بتنور لنفسك وللناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس امشي في الناس نور لهم طريقهم اسعدهم دخل البسمة عليهم حاول بقدر الإمكان ان انت تقول للناس انا راجل مسلم وظيفتي ان انا اسعد بديني واسعد كل من حولي بهذا الدين العظيم هي دي سلسلة الحقوق وانا قلت مش هنتناولها بالترتيب احنا ماشيين ترتيب الكتاب حق الله عز وجل حق الرسول عليه السلام حق آل البيت حق الصحابة حق الانبياء والمرسلين حق القرآن حق العلماء الى اخره حقوق كثيرة جدا 28 حق لكن انا مش همشي بالترتيب انا الحقيقة ماشي بعض الحقوق اللي, اللي فعلا حاسس ان احنا محتاجين نركز عليها اليومين دول قوي اه ومش معنى كده ان احنا مش هنتكلم لا هنتكلم عن حق المولى عز وجل وهنطول النفس فيه جدا وهنتكلم عن حق الرسول عليه السلام وهنتكلم عن حق آل البيت يمكن دي اول مره نتكلم فيها عن حق آل البيت عشان بعض الناس كانت بتتهم بيقولوا الجماعه السنيه دولت ما بيحبوش آل البيت مين يقول الكلام ده في مؤمن في الدنيا يقول الكلام ده ما كناش احنا نحب آل البيت مين يحب آل البيت احنا بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بحب آل البيت اي أيوة والله العظيم وانا ما اظن ان في مؤمن في الدنيا دي كلها ما يحبش اهل البيت فربنا يرزقنا واياكم حب آل البيت وأن يجمعنا مع آل البيت مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هنبدأ في الموضوع بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم خد بالك من حاجة حبيبي في الله كون إن المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض يقرن شيء بالعبودية فدي حاجة بقى خطيرة جدا لما ربنا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و وبالوالدين احسانا لا ده موضوع خطير بقى كبير بقى كون ربنا يقول العبوديه ديت وجنبها ها بر الوالدين ويجي النبي عليه السلام يقوم قايل لك ايه من لم يشكر الناس لم يشكر الله ويجي ابن عباس رضي الله عنهما يعلق ويقول لك ثلاثه اشياء مقرونه بالثلاث خد بالك الموضوع خطير جدا ثلاث حاجات ما فيش واحده فيهم هتتقبل من غير الثانيه ايه هما قال جل وعلا واطيعوا الله واطيعوا الرسول اللي هيطيع ربنا وما يطيعش الرسول فلن يقبل ده رقم واحد عشان الناس القرآنيين بقى اللي بيقول لك هو قرآن وبس مفيش حاجة اسمها سنة طب عرفت منين ان الظهر أربع ركعات آه عرفتها كده بالفهلوه مفيش حاجة في القرآن بتقول الكلام ده معلش أنا عرفتها وخلاص هي السنة اللي ورا فيها الكلام ده مش مش بالفهلوه ولا حاجة فاهم ازاي طيب آه يبقى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وجت واضحة في القرآن من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ادي أول حاجة تاني حاجة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل هتدي فلوس وتزكي وتعمل خير كبير قوي وتعمل مشاريع وما بتصليش الأصل هو الصلاة صلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ولذلك النبي عليه السلام ما صلى عليه صلى الله قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيه الصلاة فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح طب لسه يا رسول الله في زكاة وفي صيام معلش بس أهم حاجة الصلاة ظبط الصلاة الباقي كله إن شاء الله هيتظبط خد بالك وإن فسدت فقد خاب وخسر طب ما لسه في حاجات تانية خير هو عامله فسد خلاص ضاعت كل حاجة ليه الصلاة الصلاة عماد أساس أساس الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين والأحاديث كثيرة جدا في موضوع الصلاة طب وثالث حاجة أن اشكر لي ولوالديك قال ابن عباس فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل ولذلك كان من محبطات الأعمال يا حبايبي وهنسى كلام طويل يعني من محبطات الأعمال عقوق الوالدين هتصلي حبيبي هتصلي قيام ليل وهتتعب نفسك وهتصوم وهتحج وتزكي وتعمل خير كبير قوي قوي وهتعق الأم والأب ضيعت كل حاجة ده من محبطات الأعمال المسألة خطيرة بجد واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين إحسانا قال جل وعلا خد بالك بقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خد بالك جناح الذل انت عارف لما طائر بيقوم يضرب في طائر والاثنين يضربوا في بعض فيجي واحد منهم يروح مستسلم ايه علامه استسلامه يروح منزل الجناحين على الارض ورامي صدره على الارض علامه ذل وانكسار فانت تكون منكسر مع امك وابوك مش مش بتسجد لا انت بتكسر نفسك امام الام والاب بتذل نفسك لامك وابوك بتكرمهم بتحاول بقدر الامكان ان انت ترضيهم في غير معصيه الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كانها ربياني صغيرة تعبوا فيا أو أنا صغير شوف قد إيه أنت ما بتحسش بالمعنى ده غير لما ربنا يكرمك وبتتجوز وتخلف ويبقى عندك أولاد وتحس قد إيه هم تعبوا وشافوا المر كله علشان يربوك ويصبروا عليك قد إيه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغير ولذلك النبي عليه السلام يجي له عبد الله بن مسعود الحديث في البخاري ومسلم يقول له يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله خد بالك الصحابة ما كانوش يسألوا عن العمل اللي ربنا بيحبه بس لا اللي حب ليه؟ قالوا وهمنا يا جماعة النبي رباهم على كده رباهم على علو الهمه ما ينفعش ترضى بالدون ما ينفعش تقول هو اي العمل اللي ممكن يكون يعني اهو يعني ممشي حاله كده لا لا لا اي العمل احب افعل تفضيل اي ولذلك النبي عليه الصلاه لما كان بيقول لهم عن الفردوس والجنه قال فاذا سالتم الله الجنه الحديث في البخاري فاذا سالتم الله الجنه مش اي حته فاسالوه الفردوس الاعلى ليه يا رسول الله قال فانه اعلى الجنه واوسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه واللي اهم من ده كله وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى شفت النعمة الجليلة الجميلة دي علو همة أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يا الله فده يعني دليل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله تخيل بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجي واحد تاني والحديث البخاري ومسلم يقول له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي صحابتي أمك وأبوك أصحابك حبايبك وانتوا لازم تصاحبوا ولادكم وتخليهم قريبين منكم واحنا قلنا يا جماعة ان سبب وقوع شباب كتيرة جدا في المشاكل والإدمان والمعاصي والحب و ان الأب والأم مش حاضنين ولادهم مش محاوطين عليهم بيتعامل مع الكبير خلاص انه كبر وخلاص وبعد كده بيهتم بالصغير وينسى الكبير خد الكبير في حضنك ابنك اللي عنده 17 و 18 سنة خده وقعده على رجليك وخده في حضنك وبوسه هو محتاج للبسمة ديت ومحتاج للقبلة ديت ومحتاج للرحمة والحنية ديت سبحان الله من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أبوك ثلاث ارباع البر يا شباب للأم وربع للأب ليه؟ لأن الأم انفصلت عن الأب في ثلاث مشاق هي اللي اتحملتها لوحدها الحمل والولادة والرضاعة خد بالك ثلاث حاجات الأب ما بيعملهمش لا بيحمل ولا بيولد ولا بيرضع والثلاث حاجات مؤلمة جدا جدا فهي انفرضت بيها فعشان كل ده ربنا أكرمها إن ثلاث ارباع البر ليك يا أم والربع للأب مش معنى كده بقى إن أنا ابتسم في وش امي ثلاث مرات وابويا او مديله لا يعني ايه يعني المقصود ان تتوصى شويه بامك لان الام كمان عاطفيه وحنينه ومحتاجه انها تحس اكتر بالرحمه والحنيه من ولادها رجاء قبل ما ابدا الحلقه وقبل ما تكمل قبل ما اكمل الحلقه رجاء خاص ربنا يبارك فيكم وبالله عليكم كل اللي قاعد وجنب امه او ابوه يقبل ايديه لو امك وابوك قاعدين جنبك يا بختك قبل ايد امك وقبل ايد ابوك وخلي الثلاث ارباع البر قبل ايديها ثلاث مرات وقبل ايد والدك مره و... وبالله عليك ما تتكسف امك حبيبتك وابوك حبيبك اوعى في يوم من الايام تقول انا اقبل ايد امي انت الطول انت الطول ده انت كده يعني مش هقول لك المنزله بتاعتك هتوصل لحد فين ربنا يكرمك يا رب ويجمعنا وياكم على خير الانبياء والمرسلين ربنا امرنا اصلا ان احنا نقتدي بالانبياء والمرسلين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده شوف بقى أنبياء المولى عز وجل ورسل الله عز وجل كلهم كانوا بارين بالآباء شوف سيدنا نوح عليه السلام ربنا بيحكي عنه ربنا اغفر لي ولوالدي خد بالك ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات حكى المولى عز وجل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ثم بعد ذلك لما علم أن أباه عدو لله تبرأ منهم ابنه إسماعيل لما قال له إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى شوف ال... شوف الأدب والبر بالأب قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سيدنا يحيى عليه السلام يحكي المولى عز وجل عنه أنه قال وبرا بوالديه خد بالك ولم يكن جبارا عصيا سيدنا عيسى عليه السلام يقول عنه جل وعلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مات أبوه وأمه في هو صغير مات أبوه وهو حمل في بطن أمي وماتت أمه عنده ست سنوات فكان يقول لحاضنتي أم أيمن كان يقول لها يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي الله الأنبياء والمرسلين كلهم بارين بالآباء والأمهات ليه احنا ما نقلتش الأنبياء والمرسلين حبيبي في الله أعظم دعوة في الكون ده كله ان انت تدعو الأم والأب لو كانوا كافرين وعلى غير ملة الإسلام تدعوهم للإسلام بس قبل ما تدعوهم الإسلام خليهم يشوفوا الإسلام حكيت لكم قبل كده قصة الشاب اليهودي اللي كان أسلم في أمريكا وأحد المشايخ بيقول له أنت كنت ديانتك قال له كان يهودي فقال له أمك قال له يهود متعصبين جدا طب ما زعلوش قال له أبدا فرحانين جدا قال له طب ده نجيبهم يعني نشتغل عليهم يمكن ربنا يكرمنا وكده وندعوهم قال له أمي بس الموجود قال له هاتها تاني يوم جابها تاني يوم لابسة خمار فبيقول له هي أمك أسلمت يا هاد قال لا ما أسلمتش بس يعني إيه هي لقت إن عيب إنها تقف قدام الشيخ وهي يعني ايه كشف شعرها فلبست الخمار دوت اكراما للشيخ هديه اختي الفاضله هديه من من امراه يهوديه بتقول لك انا استحييت ان اقف قدام شيخ وشعري مكشوف وانت ما تستحيش ازاي انك تمشي في الشارع وربنا شايفك وانت شعرك وجسمك مكشوفين شفتي رساله من واحده يهوديه وقفت قدام الشيخ فقال لها انت مش زعلانه ان ابنك اسلم فقالت له ابدا ده انا فرحانه جدا قال لها ايه اللي مفرحك قالت له اصل قبل ما يسلم كان بيشتمني ويضربني وبيأذيني وعمري ما طلبت منه حاجة ونفذها لي أبدا فلما أسلم بقى كويس قوي ومؤدب ولقيت داخل بيبوس إيديا ويبوس راسي وتحت أمرك يا أمي وأنا اللي تأمري دي هنفذه ما طالما ما فيش معصية لله سبحانه وتعالى واللي أنت عايزاه أنا هنفذه لك قالت له فأنا بقول له أنت يا ابني إيه اللي حصل؟ قال لها دخلت الإسلام قالت له الدين ده بيأمرك بكده؟ قال لها أه قالت له بس حلو قوي خليك يا ابني على الدين ده فإحنا عايزين نقدم صورة جميلة لآبائنا وأمهاتنا لو كان الابن كافر وأسلم وأمه وأبوه لسه كافرين لازم يوريهم الإسلام يوريهم روعة وجمال الإسلام ولو كان الابن في معصية والأم والأب برضه في معصية والابن تاب والتزم برضه يدوقهم طعم وحلاوة الإيمان من خلال إنه يديهم ينقل لهم الأحاسيس الجميلة اللي هو حاسسها مش من خلال الأمر والنهي والشخط والنطر والزعيق والتكفير والتفسيق والتبديع زي ما بعض الشباب الصغير بيعمل كده وهو مش فاهم الموضوع وفاكر ان ديت المساله بقت خلاص ولاء وبراء وكان ام وابوه دول كافرين وخارجين من المله رويدا حبيبي رويدا حبيبي ربنا يبارك فيك تعالى هديك مثل جميل قوي من القران مثل عجيب جدا شوف سيدنا ابراهيم واسمع معايا الايات الجميله دي شوف سيدنا ابراهيم بيدعو اباه بيدعوه ازاي ابوه ده ابوه ابوه كان كافر خد بالك قال جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا الله يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي إيه الأدب ده كله ابوه كان كافر ابوه ما كانش مسلم يا جماعه ابوه ما كانش راجل بيصلي الصلاه الخمسه في مسجد ابوه كافر كافر عارف يعني ايه كافر ورغم ذلك كل الكلام سيدنا ابراهيم معاه يا ابتي يا أبتي قال الإمام القرطبي فكلمة يا أبتي هي أرق وأجمل ألفاظ الأدب مع الوالدين يا أبتي يا أبتي كذا يا أبتي يا أبتي وفي الآخر الرجل بيقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك هضربك بالحجارة هرجمك بالحجارة واهجرني ماليا مش عايز أشوفك يرد عليه سيدنا ابراهيم يقول له ايه كان ممكن يقول له يعني انا عمال اقول لك يا ابتي يا ابتي يا ابتي ده انت عن ال... فاهم ازاي قال له ايه قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ثم نهي بعد ذلك لكن أقصد شوف قد إيه الأدب شوف قد إيه مثال عجيب جدا وجميل جدا خليل الرحمن ربنا بيعطيك بيه المثل والأس أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هم دول الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين تعال نشوف مثال تاني بقى ننط بقى كده من عهد سيدنا إبراهيم لعهد النبي عليه السلام بعد ما تصلى عليه أم أبي هريرة والحديث رواه مسلم أبو هريرة في يوم من الأيام زعلان أمه كافرة وهو مسلم وبعدين هو كمان خد بالك ده اسلم في اخر ايام النبي ده اسلم قبل موت النبي باربع سنين اربع سنين نقل فيها السنه العظيمه دي وعطر الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ابو هريره اسلم ونفسه ان امه تسلم نفسه ان ينقذها من نار جهنم خايف عليها هو ده احساس الابن مع الام والاب خايف عليهم بيحبهم مش قادر ينسج منهم وفضلهم عليه شفت الوفاء قد ايه جميل الوفاء في زمن ضاع فيه جل الوفاء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أبو هريرة عمال كل يوم يا أمي يا أمي الإسلام والنبي عليه السلام والخلق والدين والوفاء والصدق والأمانة والصلاة وعمال والجنة والنار وهي تأبى وكل ما كلمها تأبى عليه وكانت شخصيتها قوية جدا في يوم من الأيام الموضوع وصل لحد يعني يعني عجيب جدا إنها سبت النبي لم يتحمل أبو هريرة أنا خايف عليك أه ونفسي تخش جنة أه لكن ما يوصلش لمرحلة إن أنت تسب النبي فبكى أبو هريرة إن طبعا النبي أغنى عنده من أمه وراح للنبي وقال له يا رسول الله ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة فقد كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي واليوم أسمعتني فيك ما أكره مش ما تكره أنا اللي أكره أن أسمع كلمة وحشة عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واليوم أسمعتني فيك ما أكره ما أكره وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقوم ويقول اللهم اهد أم أبي هريرة أبو هريرة سمع النبي عليه السلام بيدعي مين لأمه فطبعا عاد مستبشرا وأقدامه تسابق الريح وصل للبيت قال فوجدت الباب مجافا الباب مغلق وسمعت خطخضة الماء فحجلت أمي بدراعها وخمالها وقالت على رسلك يا أبا, يا أبا هريرة استنى شوية ثم فتحت الباب كانت شديدة وكانت على طول مكشرة وزعلانة ومتضايقة إن ابنها أسلم فتحت الباب ونظرت وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دموعه نزلت على خدوده وجري على النبي عليه السلام وهو فرحان جدا يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعائك فقال النبي خيرا وحمد الله عز وجل فأبو هريرة لما لقى المسألة يعني سلكة واخد بالك فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا تصغير عبد يعني للتحبيب اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما قال أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حد في الدنيا بيكره أبو هريرة الدنيا كلها بتحبه ليه بفضل بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن المواقف العجيبة بعد ما أسلمت أم أبو هريرة أبو هريرة في يوم من الأيام قاعد مع النبي عليه السلام فالنبي عليه السلام أعطى كل صحابي تمرتين أبو هريرة راح واكل تمراية ومخبي التانية فالنبي لمحه قال ماذا بتصنع أبو هريرة قال اختبأت تمرة لأمي مش قادر ينسى أمه حبيبته فكرت مرة كده حبيبي في الله وانت راجع بيت زوجتك وولادك جايب كيس فاكهة تعدى على أمك تودي لها كيس فاكهة أنا كنت بعمل كده كان بيت أمي قريب جدا من بيت زوجتي وأولادي فكنت قبل ما أطلع لزوجتي كنت أعدي على أمي أدي لها كيس الفاكهة وأحس بفرحة كده وأقوم طالع بالكيس التاني لزوجتي وأولادي ولا يمكن أشعر بطعم الفاكهة الا لما اطمن ان امي وابويا كلوا خدت بالك انا بس بديك دروس ممكن ما تقراش في كتب لكن عايزك تحسها نعمه كبيره حبيبي في الله ان يبقى لك ام عايشه دي كنز من كنوز الدنيا والاخره بابك الى الجنه الوالد اوسط ابواب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط اوسط يعني احسن اوسط ابواب الجنه فسبحان الملك فأبو هريرة آه لما خب التمرة فالنبي عليه الصلاة قال ماذا تصنع؟ قال اختبأت تمرة لأمي قال كل تمرتك وسنعطيك تمرتين لأمك خد بالك بعد كده آه، يعني استخلفوا ابو مروان استخلفوا مروان على آه، احدى الاماكن يعني يكون خ- آه، اميرا عليها ابو هريره فكان بعيدا عن دار امه فكان يمر عليها كل يوم وينادي عليه السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله يا امتاه فتقول عليك السلام ورحمه الله يا بنيان يقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرا فتقول له ورحمك الله كما بررتني كبيرا يا الله ايه الكلام الجميل ده مش النهارده الام تنادي على ابنها يقول لها دماغك يا حاجه فاهم ازاي ويعني او يعمل نفسه مش سامعها او او او يعني فاهم ازاي يعني سبحان الله إيه، فين الادب وفين الرحمه وفين الحنان مع الام والاب تخيلوا ان ابو هريره ما رضيش يحج لحد اما امه ماتت خايف انه يسيبها عمرك شفت بر للدرجه دي نفسه يحج ورغم ذلك ما رضيش يحج ما رضيش يسيب امه لحد اما امه ماتت وبعدها راح يحج رضي الله عنه وارضاه تعال نشوف مثل تاني جميل قوي حديث رواه احمد بسند صحيح حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول رايتني في المنام دخلت الجنه نمت فرايتني في الجنه كان في المنام قال فسمعت صوت قارئ يقرا القران في الجنه والحديث في المسند بسند صحيح قال فسمعت ايه صوت قارئ يقرا القران في الجنه فقلت من هذا قالوا هذا حارثه ابن النعمان فتبسم النبي وقال كذلك البر كذلك البر تقول امنا عائشه وكان حارثه ابن النعمان من ابر الناس بامه قول ثاني امنا عائشه بتقول آه، رجلان في امه محمد صلى الله عليه وسلم كان من ابر الناس بامهاتهم مين هم عثمان بن عفان وحارثة ابن نعمان قالت أما عثمان فكان يقول والله منذ أن أسلمت خد بالك بقى ما استطعت أن أتأمل وجه أمي من يوم ما أسلم ما بيقدرش إن هو يقعد كده يبص ويدقق في وش أمه مكسوف منها شفت قد إيه الحياة وأما حارثة ابن نعمان فمنذ أن أسلم ما أكلت أمه لقمة بيدها من يوم ما اسلم وعرف يعني ايه بر الوالدين عرف يعني ايه حق الوالدين ما احنا بنتكلم عن حقوق يا جماعه حق الوالدين حق امك حبيبتك اللي قاعده جنبك واللي انت دلوقتي حالا هتمسك ايدها وتبوسها دلوقتي وتسمعني ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويبارك لكم في اولادكم ويحنن قلوب ولادكم عليكم حلقه النهارده ده حقك يا ام علينا وده حقك يا ولد علينا احنا بنقول لك النهارده خد حقك خد حقك تالت ومتلت خلي ابنك طول الحلقه الساعه ونص دول كلهم يقعد يبوس ايديك انا مش عايزك تبوس ايديك كده في اول حلقه وبعدين تقوم قايل له طب يا حاج ربنا يبارك فيك آه، السلام عليكم لاحسن الشيخ هيدوشنا كل شويه نعملها مبوسه بقى النهارده ايوه عاملها مبوسه انا عايز الحلقه دي نعملها مبوسه النهارده عايز طول ما انت قاعد بتسمعني كل ما اقول حديث واقول قال رسول الله تروح بس ايدك تقول صلى الله عليه وسلم الشيخ الاهلي بقى الشيخ بيتبع بقى دلوقتي يقول لك بوس وصلي واخد بالك انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و- وتبوس ايد امك وايد ابوك وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل ربنا يبارك فيك ولا- بس مش عايزك تبوس ايد امك وبعدين تبخل عليها بالفلوس مش تبوس ايد امك وبعد كده تزعلها لا بوس ايد امك وراضيها وارحمها واكرمها وفضلها على نفسك وعلى زوجتك وعلى اولادك وعلى الدنيا كلها من غير ما تظلم زوجتك ومن غير ما تظلم ولادك ولا تظلم اي حد ربنا يكرمك ودي مسألة سهلة جدا ان انت توفقها ان شاء الله وانه يسير على من يسره الله عز وجل عليه حارثة ابن النعمان من يوم ما اسلم امه ما رفعتش لقمة بايديها كلتها ليه عارف مواعيد اكلها طبعا هم الحمد لله المساله عندهم كانت سهله عننا يعني دلوقتي مثلا ثلاث وجبات وطول 24 ساعه بيقزازوا لكن زمان كان وجبتين وجبه بالغداء وجبه بالعشاء وهم عارف مواعيدهم مثلا هيصلي الظهر وياكل هيصلي المغرب وياكل مثلا يعني فكان يروح لامه في وقت الاكل وايه قبل ما تبتدي تاكل استني امه هتاكلي ايه يا حبيبتي هاكل كذا خدي يا امي اللقمه بقها كلي بسم الله تاكل آه، تاكلي ايه تاني آه، بسم الله طب خدي الحته دي من ايدي بسم الله ويفضل اكل فيها من يوم ما اسلم من يوم ما اسلم لحد ما امه ماتت ما رفعتش لقمه لبقها هو اللي كان بياكلها تعرف مره في الاسبوع حبيبي في الله تاكل امك بايديك جربت مره تعملها جربت مره تقوم تروق لها الشقه انا وانا صغير اذكر وصغير كنت صغير خالص يعني اذكر ان كنت اقول لامي حبيبتي اقعدي بقى وانا خلصت كل حاجه تقول لي يا حوده هتتعب ما تشغليش بالك بس مالكيش دعوه بحوده حوده بيعمل كل حاجه ان شاء الله فخش والله العظيم واظبط لها كل حاجه وكنت امسح لها الشقه واجيب لها كل حاجتها وكانت الله يرحمها كانت تحبني جدا الحمد لله وانا يمكن والله في حلقه قريب ان شاء الله أه احتمال اسمعكم حديث من غير صوره حديث بيني وبين امي دار بيني وبين امي حديث جميل قوي ومؤثر جدا جدا بديه هديه لكل ابن مع امه عشان يشوف ازاي يتعامل مع امه انا بدون مبالغه كان بيني وبين امي لو هتسميه بلغه بلغه البلدي يعني حب حجيب جدا جدا فوق ما تتخيل لدرجه اول مره يمكن اخواتي اللي قاعدين قدامي دلوقتي والدي ربنا يشفيه يا رب وزوجتي واولادي يمكن اول مره اسمع من الكلام ده انا بيني وبين امي ميعاد ومديلها الميعاد ده وهي مدياني الميعاد ده وهنتقابل فيه ان شاء الله ان شاء الله بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أه قبل ما تموت بايام بايام اذكر قعدت معاها قلت لها حبيبه قلبي أه يعني الحقيقه كنت بتحس طبعا بقرب اجلها وان كان لا يعلم الاجل الا الله سبحانه وتعالى قلت لها حبيبه قلبي قبل ما ننسى في ميعاد ان شاء الله نتقابل فيه فين يا حبيبي قلت لها على حوض النبي اتفقنا استقر قالت لي اتفقنا يا حبيبي وانا هعرف اوصل يا ابني قلت لها ان شاء الله هتعرفي يا امي ان شاء الله يا امي انا اشعر اشعر ولا ازكيك الله اشعر ان ربنا بيحبك واتمنى يكون ربنا بيحبني وان شاء الله الميعاد بيني وبينك على حوض النبي نروح ونشرب ونقف هناك ونتقابل وربنا يكرمنا ويكرمك ونشوف النبي بقى صلى الله عليه وسلم آه شات الموضوع ان شوف حارث بيقول ايه بيقول لك فلم تاكل لقمه الا بيدي ولم يستفهمها كلاما قط تامر به حتى يسال من عندها بعد ان تخرج ماذا قالت امي يعني امي بتقول له يا حارثه اعمل كذا فما سمعش مكسوف يقول لها قلت يا امي فيقوم مستني لحد ما تخرج يقول لاخته مثلا او الاب او لاي حد هي امي قالت ايه يقول له قالت كذا خلاص عرف هي عايزه ايه وينفذ على طول قد ايه الادب جميل قوي مع الام والاب قد ايه الادب غاب بين الاولاد وبين الاباء والامهات قد ايه العقوق انتشر وبقى صعب قوي قد ايه في امهات بيتصلوا تقول لي انا مش عايزاه يبقى مؤدب معايا انا نفسي بس ما ياذينيش تخيل ام بتستجدي ابنها انه ما يضربهاش يعني مش بتقول لي قول له يحسن معاملتي ما بتقوليش قول له ياكلني ويشربني ويصرف عليا ويبتسم في وشي ويبوس ايديا قول له بس ما يضربنيش ام تطلب من ابنها انه ما يضربهاش يا خبر ايه ده ايه الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ايه الدنيا ايه الناس اللي احنا عايشين وسطهم دول الا من رحم الله سبحانه وتعالى ايه الاخلاق ديت توصل لمرحله ان ام بتقول يا ناس ارحموني مش عايزه اتضرب يا ناس ارحموني خلوه بس يسيبني في الاوضه اللي انا قاعده فيها ما يطردنيش ايه ده بدل ما يفرش لها يعني عينيه ويحطها جوه ونين عينيه ويقفل عليها برموشه الام الام يا اخي فوق فوق ده انت لو خسرت امك هتخسر حاجات كتير قوي والله العظيم هتندم ندم عمرك في حياتك ما هتعرف تعوض الايام دي ابدا هتقعد تندم انا امي رغم اني احسنت الحمد لله اليها و... وبفضل الله عمري في حياتي ما عقدتها عمري ما زعلتها الا اني بعد موتها شوف بكام سنه لقيتها سنه 2000 الله يرحمها رحمه واسعه كانت تقول لي زمان واحنا قاعدين ايام ما كنا يعني ايام العيشه البسيطه الجميله الحلوه اللي كانت كلها بركه ربنا يا ربي يرجعنا لقعده الطبليه مره ثانيه يا اخي سبحان الله زهقنا والله سبحان الله كانت تقول ايه؟ تقول لي والله يا حبيبي هتمر عليك الايام وربنا هيغنيك يا ابني وهتبقى زي الفل وهتبقى وهتبقى وهتبقى وانا ببشرك يا حبيب كل خير لكن هترجع وتشتاق لقعده الطبليه اه والله البساطه والعيشه الجميله العيشه اللي ما فيهاش تكلف العيشه الحلوه البسيطه اللي كنا بنقسم فيها اللقمه مع بعض ونقعد مع بعض ويبقى الواحد يا الله فين الناس الطيبين ربنا يا رب يجمعنا مع الناس الطيبين اذكر ان واحد من السلف في يوم من الايام عزم ناس حبايبه اصدقائه وحبايبه وجيرانه وعزمهم عنده في البيت فبيسال زوجته عندك اكل ايه؟ قالت له ما عنديش غير يا دوب شويه رغيفه وما فيش اكل خالص قال لها ما تشغلش بالك لقمه هنيه تقض نيه هاتي بس الكام رغيف اللي عندك جابوا الكام رغيف وقال لهم بصوا ما فيش عندي في البيت غير عيش حاف وبس وانتوا عارفين بقى المثل الجميل اللي بيقول العيش الحاف يربي الكتاف فالمهم يعني فقسم العيش وحطه قدامهم وقال لهم طب هناكل ازاي يعني احنا 30 واحد كانوا 30 واحد هناكل ازاي وكانوا حوالي مثلا 10 رغيف ولا بتاع هناكل ازاي قال اقول لك حاجه ما تيجي نحط الاكل ونقطعه ونقسم الرغيف اربع ارباع ونحط الاكل قدامنا ونطفي النور وعشان ما حدش يتكسف من التاني كل واحد ياكل اللي هيقدر ياكله وان شاء الله هتقضي ان شاء الله طفوا النور وقطعوا العيش وحطوه وبعد 10 دقايق بالظبط وكل واحد سامع اللي جنبه بياكل بيعمل صوت يعني ببقه فراحوا مولعين النور فلقوا ما حدش كل ولا لقمه فسالوا بعض انتوا ليه ما اكلتوش فكل واحد كان بيقول كنت بعمل نفسي باكل عشان اخويا ياكل ويشبع وانا مش مهم اكل ولا ما اكلش وهو في النهايه هيعرف ان انا اكلت لان انا بعمل صوت بوهمه ان انا باكل هي دي الاخلاق الحلوه الجميله اللي كان فعلا بسببها كانت البركه بتحل على بيوت المسلمين لما كل واحد بقى الا من رحم الله قال يلا نفسي انا ومن بعد الطوفان ان فاتك اللي ان جيت طوفان حط ولدك تحت رجليك الامثله التعبانه اللي بنتمنى ما نسمعهاش في حياتنا هنتمنى نسمع طلع اللقمة من بقك واديها لاخوك وربنا يكرمك ولو وضعت الدنيا كلها في لقمة وجعلتها في فم أخيك لكان ذلك ليس بكافي ده مش كفاية ولا يكون الأخ أخا لك حتى تقول له يا أنا ده بالنسبة للأخ أمال الأم بقى أمال الأم ووصينا الإنسان يا الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا إحسانا إحسان فين الإحسان إسلام إيمان إحسان أعلى درجات كل أعلى درجة هي الإحسان إحسان فين الإحسان للأم والأب فين فين الحب فين الود فين الحنان فين الرأفة فين الرحمة أمك مش محتاجة منك لقمة بس أمك محتاجة منك تطبطب عليها تبوس إيديها آآ آآ تشوفها عايزة إيه أحيانا الأم تحتاج إن ابنها لا يتكلم ولا يجيب ولا يشتري يقعد بس كده يبص لها أنا كنت أعمل كده مع أمي كنت ساعات أقعد أبص لها كده وأضحك تضحك على إيه روح قلبي أبدا يا حياتي قاعد بضحك وخلاص ببص لها وبضحك البصه دي لوحدها تشبعها وتفرحها وتسعدها ابني بيحبني ابني قاعد مشتاق انه يبص لي مش ابني قاعد بقى قاعده بكلمه وهو حاطط رجله في وش والدته والوش التاني عمال في التلفزيون مشغول مع ماتش وتيجي تكلمه بعدين بعدين فين يا فين يا جماعه فين الحب فين الموده فين الوصيه دي وصيه ربك جل وعلا ووصيه حبيبك صلى الله عليه واله وسلم تعال نشوف قد ايه الاسلام بيوصيك بامك وابوك قول لي حبيبي في الله في جريمة في الكون ده كله أكبر من جريمة الشرك بالله أظن ما فيش يعني ده أكبر جريمة إن الشرك لظلم عظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ورغم ذلك حبيبي في الله المولى عز وجل يستثني من كل هذا الوالدين لو أمك وأبوك كفروا بالله ومش كده وبس يا حبيبي لا وفوق الكفر كمان بيدعوك انت كمان ان انت تكفر بالله يعني امك بتقول لك يا حبيبي يا حبيبي سيبك من الاسلام وتعالى اكفر بالله تعالى خش في الديانه الفلانيه او الديانه الفلانيه يعني بتدعوك للكفر ورغم ذلك ربنا بيقول ايه وان جاهداك شوف مجاهده وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما اه صح لا طاعه لمخلوق معصيه الخالق ولكن بقى ايه وصاحبهما في الدنيا معروفة وصاحبهما ايه في الدنيا مش في الدين في الدنيا معروفة امك مش مسلمة عاملها احسن معاملة خش تبسم في وشها طبطب عليها اه، تديها الهدية اللي انت عايز تديها لها تعملها مصروف تقعدها في احسن مكان تاكلها تشربها تجيب لها كل احتياجاتها ما دام حاجة مش في معصية ربنا خلاص انما تطلب منك ان انت تكفر لا ده لا يمكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى ال- الآية دي نزلت في مين حبايبي نزلت في الصحابي الجليل والحديث رواه مسلم في الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص كان ليه قصة مؤلمة جدا ومتعبة والقصة دي على فكرة نسخ كوبي موجود منها آلاف وملايين في العالم الحالي أو في العصر الحالي سعد بن أبي وقاص أسلم فلما أسلم أمه بقى بتقول له شوف الذكاء بتاع الأم بتقول له يا سعد هو مش دينك بيأمرك ببر الوالدين قال لها آه قالت له بس أنا بقى أمك وبقول لك تكفر بدين محمد طب شوف الذكاء طب ما هو دينه بيأمره ببر الوالدين طب ما لو ساب دينه مش هيبقى فيه بر الوالدين يعني واخد بالك هي المعامله كده يعني فقالت له فانا امرك ان تترك دين محمد صلى الله عليه وسلم والا خد بالك بقى من التهديد بقى والا ان لم ترجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم لامتنعن عن الطعام والشراب حتى اموت فتعيرك العرب بانك قتلت امك يوم سيدنا سعد بن أبي وقاص، الحقيقه اختبار صعب قوي اختبار صعب تخيل امك لما بتقول لك يا اما تكفر يا اما هنتحر هموت نفسي تعمل ايه انت هنا في خليك في الوسط لا هتقول لها اكفر لان ما ينفعش تكفر ولا هتقول لها الباب اللي يعني فاهم زي الباب يفوت جمل لا طبعا مش هتقول لها كده ولا كده انما قال لها ايه قال يا امه اني مع شده حبي لك انا اي نعم بحبك فعلا فاهم ازاي اني مع شده حبي لك لاشد حبا لله خد بالك بقى فوالله يا امي لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي او دعي عايزه تاكلي يا امي على عيني وعلى الراس انا اللي اكلك عايزه تسيب الاكل سيبيه بس انا مش هكفر كفر انا مش هيحصل مني والمرأة كانت شديدة ونفذت وعدها فعلا ثلاث أيام لا أكل ولا شرب لحتى لحد ما أغشي عليه أغمى عليها فقام ابن اسمه عمارة فأطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد قامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما آه ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة أمك وأبوك مش كفرة أمك وأبوك مسلمين موحدين وبيصلوا وبيسهروا ليل ونهار علشان راحتك وضحوا بعمرهم كله عايزك تحس معايا المعنى اخويا وحبيبي تحس معايا المعنى معنى كبير ومعنى مؤلم ومتعب جدا تخيل كده امك كده لما كانت لسه متجوزه قبل ما انت تيجي الدنيا دي واحلامها وامالها وعماله يا رب ارزقني يا رب بالذريه وحملتك تسع شهور وتعب لا عارفه تنام لا يمين ولا شمال ولا عارفه تنام على بطنها ولا جسمها ولا ولا جنبها ده ولا جنبها ده ليل ونهار سهر والام وتعب ومشقه وبتخدم زوج وممكن تكون بتخدم اهل الزوج وبتعمل وممكن تكون بتشتغل كمان وتحملت كل ده شايلاك في بطنها تسع شهور حمل كبير ده انت لو طلع لك حته دم بتمشي تلف حوالين نفسك ده انت كنت اكبر دم في بطنها تخيل حاجة في بطنها متشالة تسع شهور وكل ما عمالة تتقل تتقل وهي بتتقل ومش قادرة وتسحب كل الغذاء اللي في جسمها تسع شهور وفي الولادة بقى مش هقول لك على الألم والصراخ والصويت والتعب وال... واللي هي شافته عشان انت تيجي وبعد ما جيت المفروض تستريح لا ده بدأت المتاعب اللي أكتر ليل ونهار نايمة جنبك نايمة ما بتنامش لو انت بس همست صحيه مالك يا حبيبي بتطبطب عليك عندك مغص اكلك تشربك تحميك تنظف لك تظبطك حد ما شافت المر عقبال ما ابتديت تقوم تتحرك كل ما بتكبر كل ما هي بتتعب وتضعف كل ما بتمشي قدامها كل ما احلامها بتكبر بتنسى نفسها ومن يوم ما اتجوزت ومن يوم ما ابوك اتجوزها من يوم ما الاثنين اتجوزوا نسيوا احلامهم ورموهم ورا ظهرهم وافتكروا احلام ولادهم عايزين نشوف ولادنا احسن حاجه عايزين نشوفهم بيكبروا قدامنا احلامهم بتكبر والام والاب بيعجزوا عمالين يتبلوا وانت عمال تترعرع وتكبر وتكبر وتكبر فجاه بعد كل دوت بدل ما تقول ربنا يجازيك كل خير عني يا امي ويجازيك كل خير عني يا ابويا رحت تضرب امك وتضرب ابوك او تشتمهم او تسبهم او تتركهم او تتبرى منهم او تستعر منهم او ما تصرفش عليهم او تفضل زوجتك عليهم أو تروح تحجر على أبوك أو تقتل أمك وأبوك أو تشرب مخدرات وتعصاهم أو أو تخيل بقى حط نفسك وزي ما قلت لك عايز تحس بالمشكلة اقلب الآية مش اقلب الآية القرآنية اقلب الفعل حط يعني بدل الأدوار حط نفسك مكان أمك وأبوك وتخيل ابنك عمل معاك كده أنت تستحمل تستحمل ابنك يعمل معاك كل ده ده أنت لو صاحبك لو صاحبك في يوم من الأيام عمل معك حاجة وحشة حاجة وحشة بس والله العظيم ما بتقدر تنساها له تقول ياه وقفت جنبه وساعدته وساندته وعمر ما اتأخرت عنه وبعد ده كله ينسى الجميل ده ده عشان نسي الجميل موقف واحد امال انت بقى امك وابوك اللي سهروا ليالي وضيعوا شبابهم عشان خاطر انت تكبر اشمعنى نسيت جميلهم اشمعنى كل ده اتنسى في لحظه واحده اشمعنى كل دوت مش قادر تفتكر منه حاجة رب ارحمهما كما ربياني صغيرة عيش معايا المعنى ده وحس الناس دول تعبوا معاك قد ايه وانت صغير وانت لسه طفل صغير ياما سهروا ياما ياما امك دي طبقت يوم واثنين وثلاثة ما نامتش ليلة ياما امك دي كانت هتموت ومش قادرة تمسك نفسها من كتر التعب ومن كتر الالام ورغم ذلك كان اغلى حاجة عندها يوم ما تشوفك انت بتبتسم حتى لو كانت هي دموعها على خدها يوم ما انت كان بيحصل لك حاجة كأن هي اللي كانت بتموت عشانك امك امك ثم امك ثم امك ثم ابوك خلي عندك وفاء اوعى تنسى فضل الناس ديت اوعى تنسى فضل الجيل اللي عدى ده لان في جيل تاني جاي ممكن يعمل معاك اللي انت عملته معاهم وكما تدين تدان والقصص لسه جايه سبحان الله حبيبي في الله ده كان في واحد الراجل ده كان عايش في عهد النبي أمنية عمره يشوف النبي لأنه لو شاف النبي كان هيبقى صحابي ما رضيش يروح للنبي عارف ليه؟ عشان أمه أمه كانت مريضة مش قادر يسيبها ضحى بإنه يكون صحابي صحابي ودي مصلحته أكبر مصلحة حد في الدنيا أنت ممكن تدرك أي حاجة في الدنيا إلا إن أنت تبقى صحابي مين في الدنيا يطول إنه يبقى صحابي الراجل دوت ضحى بكل المعاني الجميلة ديت وضحى بإنه يكون صحابي عشان أمه مريضة فضل قاعد جنبها يوم ربنا يكرمه سبحانه وتعالى ويعلي قدره ويعرف الكون ده كله بالراجل ده مين هو حديث رواه مسلم اويس ابن عامر القرنين او القرنين أويس القرني ده سبحان الملك النبي عليه السلام يقعد وسط الصحابة يقول إن خير التابعين أحسن واحد هيجي بعد جيل الصحابة إن خير التابعين رجل يقال له أويس له والدة هو بها بر يا الله يعني العلامة بتاعته النبي عليه السلام بيقول لهم العلامة بتاعت الراجل ده إنه بر جدا بأمه خد بالك لو أقسم على الله لأبر أنا بقرأ لك نص الحديث أو من كتاب لو أقسم على الله لأبر ليه ده مش صحابي مش صحابي اه هو تابع مخضرم عاش في عهد النبي بس ما شافش النبي لو كان شافه مرة واحدة لو ربع دقيقة كان بقى صحابي بقى تابعي لأنه ما شافش النبي لو أقسم على الله لأبره وكان به بياض كان به برز البرز ده خف ما فضلش إلا موضع درهم عشان يتذكر نعمة ربنا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمروه فليستغفر لكم هو النبي كان بيكلم مين كان بيكلم أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير الصحابة دول كلهم يعدوا على أويس يقولوا له يا أويس استغفر لنا تخيل مين بقى اللي لحقه يا حبايبي اللي لحقه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب اه والحديث رواه مسلم ايضا كانت تيجي الامداد من بلاد اليمن كان يقعد يسال افيكم اويس القرني يقولون لا حتى جاء في مره من المرات قال افيكم اويس القرني قالوا اجل فمر عليه قال يا اويس انت اويس بن عامر القرني قال اجل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير التابعين رجل يقال له أويس القرني له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فمروه فليستغفر لكم استغفر لي يا أويس فقال بس بل استغفر لي يا أمير المؤمنين فأنت حديث عهد بسفر قال أمرنا النبي أن تستغفر لنا قال اللهم اغفر لك يا أمير المؤمنين قال إلى أين أنت ذاهب يا أويس قال إلى الكوفة إلى الكوفة في العراق قال ألا أكتب إلى عامل الكوفة حتى يحسن إليه قال لا لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان سيبني كده تايه في الزحام بالداري أحسن ما الناس تعرفني فاتفتن لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أعرف ويشار إلي بالبنان ويس القرني ويس القرني ما راحش يشوف النبي علشان أمه كانت مريضة لما ماتت راح عشان يشوف النبي كان النبي مات وكان أبو بكر مات وكان عمر أصبح أمير المؤمنين يوم ربك عز وجل يكرمه يكرمه قبل ما النبي يموت يبعثه جبريل يقول له يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول للصحابة والصحابة هتقول للأمة كلها إن أحسن واحد في التابعين رجل اسمه أويس القرني علامته إنه بر بأمه الراجل ده لو أقسم على الله لأبر الله قسمه فخلي الصحابة لما يقابلوه يطلبوا منه انه يستغفر لهم اي مكان دي كانت العلامة الجميلة لأويس القرني انه بر بأمه يا ترى ممكن تكون بر بأمك بعد ما سمعت الكلام الجميل ده انا عايز اديك امثلة تانية جميلة او عايزك تعيش مع السلف تشوفهم كانوا بيعملوا ايه مع ابائهم وامهاتهم عشان تقول ايه اللي انا بعمله ده معقولة انا ازعق امي معقولة صوتي يعلى على صوت امي معقولة امي تأمرني وانا ما نفسي معقول من غير ما تؤمر حبيبي والله العظيم امك مش محتاجه تؤمر امك دي اقعد كده استرجع شله الذكريات اللي عملته معاك واللي قدمته لك يعني سبحان الله الجيل ده خصوصا الجيل اللي فات معلش سامحوني الجيل اللي فات جيل امهاتنا وابائنا واجدادنا الجيل ده جيل عجيب الجيل ده كان بيضحي تضحيه عجيب قوي الجيل ده ما كانش دارس ما كانش عارف دين ما كانش مذاكر ما كانش حافظ بخاري ومسلم ما كانش دارس علم مصطلح واصول فقه لكن كانوا عايشين الإسلام بجد كانوا عايشين الإسلام الحقيقي أمهاتنا وأبائنا دول كانوا مخلصين من غير ما يتعلموا الإخلاص كانوا بيراقبوا ربنا من غير ما يتعلموا يعني إيه مراقبة كانوا بيحسنوا إلى الناس من غير ما يعرفوا يعني إيه أجر الإحسان كانوا بيعملوا كل الخير كانوا كانوا كانوا بيربوا أولادهم أحسن تربية من غير ما يعرفوا إيه أجر التربية دي كل اللي بيعرفوه بس حاجة واحدة بس إن دي أمانة وإحنا بنأدي الأمانة عشان ربنا يرضى عنا خلاص ناس جيل زي الفل مش لاقي كلام غير كده جيل زي الفل جيل زي الورد جيل ما يتعوضش بسهولة أنا مش هرجع بيك لعصر الصحابة أنا بقول برجع لعهد أمي وأمك الجيل الجميل ده الجيل اللي فعلا ما كانش بينتظر أي مقابل الجيل اللي ما كانش الواحدة بتعامل زوجها علشان في يوم من الأيام بعد ما تحسن إليه هيكتب لها العمارة باسمها لا لا لا لا مش في دماغهم الكلام ده خالص ما كانتش بتحسن لولادها عشان لما يكبروا يعني يستتوني ويقعدوني ويجيبوا لي ويمتعوني يعني لا لا لا لا كانوا بيعملوها لله لله بجد وتلمحها في اخلاقهم تلمحها في سلوكياتهم تلمحها في طيبتهم تلمحها في كلامهم اللي كان يعني كانش بقى عصر الفضائيات ولا النت ولا ولا الدنيا اتفتحت عليهم بالمنظر ده كانوا ناس قعدتهم على الطبلية والحصيرة و... وما كانش فيه تلفزيون غير في بيت مثلا في الشارع كله لو حبوا يروحوا يتفرجوا على حاجة يتجمعوا كده مع بعض كجيران وكانت الدنيا حلوة وهادية وبسيطة كانش فيه تنافس على الدنيا بالمنظر ده كانش فيه تفاخر بقى جابت عربية جارتها جابت عربية آه، مش عارف ايه فلازم يجيب عربية لا كان الموضوع بسيط قوي وكانوا مقضينها بقى في الترولي والمترو والترماي وال... وال... والعربية الكر والحاجات البسيطة ديت وتمشي على رجليها و... بس كانوا أسعد مننا بكتير تخيل احنا نفسنا كجيل انا اذكر احنا واحنا عشنا اطفال ما شفناش اللعب والكلام ده كله احنا عشنا حياتنا كلها استغمايه و- و- وكيك على عالي وكيك على الواطي و- و- ومش عارف ايه و- وبريلا بريلا وحاجات كده اه حاجات يعني بسيطه جدا ما كانش بيكلفنا ملاليم ونلعب بالكازوز والنوى وبلي و- سبحان الله كنا اسعد من جيل الحالي ده الاف المرات بجد والله دلوقتي انت بتجيب لابنك لعب ب 300 جنيه وب 500 جنيه تحس الولد مش مبسوط تجيب له آه، كمبيوتر واتاري وجيب له آه، مش عارف آه، ايه اسمه ايه مدني beach buggy اللهم اجعله خير ما اعرفش انا beach buggy ده واخد بالك وتجيب الحاجات ديت واخد بالك والولد مش راضي مش مبسوط خالص ليه؟ مش يقول لك يا بابا انا انا عندي 8 سنين واصحابي كلهم شايلين موبايلات بكاميرات يعني واخد بالك فانا عايز موبايل بكاميرا ومش اي مش مش اي موبايل كمان واخد بالك وتجيب له موبايل بكاميرا يقول لك لا اصل صاحبي جاب موبايل ب- بخطين واثنين كاميرا واخد ايه ده؟ تحس جيل ما بيرضاش باي حاجه احنا جيلنا كان جيل وجيل ابائنا بقى حاجه تانية بقى بقول لك جيل زي الفل جيل زي الورد حس بقى بامك وابوك دول بقى اللي اتحرموا من كل حاجه عوضهم بقى عوضهم اسعدهم كرمهم على قد ما تقدر ما تخافش كل اللي هتديهولهم ربنا هيكرمك رب الكعبه حبايبي والله قبل ما ربنا يوسع عليا كان ما يبقاش في جيبي غير 10 جنيه او 20 جنيه اقسم برب الكعبه كنت اخش اقبل راس امي واديها لها في نفس اليوم ربنا يعوض عليا عشرة مش عشرة عشرات الأضعاف ليه أمك حبيبتك دي دعوتها بالدنيا واللي فيها أنا كل رب كل شيء ربنا أكرمني في حياتي كلها وهفضل أقول الكلام ده مش همل حتى لو أنت زهقت أنا مش هزهق هفضل أقول الكلام ده لحد آخر يوم في حياتي الثلاث دعوات اللي كانت بتدعوني وكل يوم قبل الفجر يا رب يا حبيبي حتى تقول يا يا محمود يا ابن بطني يعني انا فاكر أنا الكلام ده كانت تقول يا رب يا حبيبي جعلها في ايدك فكه و- ويحبب ويحبب خلقه فيك ويكفيك شر حاكم ظالم وربنا اكرمني بالثلاث دعوات الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا ووسع علينا وربنا اكرمنا والحمد لله رب العالمين مش وسع علينا بقينا مليونيرات يعني احسن حد احسن الضلالات تيجي يعني واخد بالك و... وربنا اكرمنا الحمد لله بحب الناس بنحب الناس الناس بتحبنا وربنا اكرمنا وكفينا شر ال... اي حد يعني فالحمد لله رب العالمين فربنا يكرمنا ويكرمكم بر امك وابوك امك حبيبتك الغاليه اللي اللي ضحت بكل حاجه اللي بتنتظر بس اللي ممكن تنسى كل التعب اللي تعبته طول السنين دي لو انت دلوقتي مسكت ايديها وقلت لها جزاك الله خير يا امي ربنا يبارك فيك والله العظيم انا مهما عملت ما اعرف اوفيك حقك بجد انا تركت مكافئتك على الله انت عارف ال- ال- ال- ال- ال- ال- الفعل اللي انت عملتها ديت او ال- او القبله اللي انت عملتها في ايديها ديت هتنسيها هموم 35 سنه فاتت كل الهموم اللي شافتها دي كلها هتنساها وهتلاقي دموعها دلوقتي على خدها وانت قاعد دلوقتي لو انت عملت معاها كده دموع فرح ما- ما احنا مش بننكد عليها ده احنا ده دموع فرح ان ابني اخيرا اعترف بجميل عليه ابني اخيرا حس باللي انا عملته يا اخي سبحان الله احساس صعب قوي ساعات كنت قاعد اتخيل اقول يا ترى ممكن في يوم من الايام الواحد يكبر كده بعد كل اللي عمله مع اولاده يطلعوا يتنكروا ليه ولا يكونوا عاقين بيه بعدين ارجع اقول لا طبعا ان شاء الله مش هيحصل يعني انا طول عمري بر بامي وابويا بس بقول طب لو حصلت يبقى احساسك ايه احساسي ايه ده انا اقع طب اطب ساكت ده انا اموت فيها قلت يا حسيت بقى بالام الناس اللي ولادهم بيعقوهم اه حسيت بصراحه ولذلك تجد دايما حتى في كل القصص بتاع العقوق تلاقي الابن يعق الاب ينزل آه، جاله شلل آه، آه، مش عارف رباعي او الام جالها شلل نصفي ليه مش مستحملها بعد كل اللي عملته معاك ده كله تروح ناسي ده كله ومش ناسي وبس وتجحد فضل الوالدين كبير قوي عشان كده فعلا أنشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر الوالدين فلن يقبل صح هي كده مظبوطة ما ينفعش تكون غير كده فاهم ازاي الله لطيف بعباده لذلك تلاقي كل القرآن كل الوصايا تجري ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فاهم ازاي؟ آه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالو... على طول إيه- إيه- إيه- يعني إيه وصية بالوالدين آه، وصية الأولاد بالوالدين ولم يوصي المولى عز وجل الوالدين بالأولاد إلا في موضع واحد الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هو ده بس الموضع الوحيد ليه؟ إن ممكن الأب من خلال هوى معين عنده إني بحب ابني ده أكتر من ده أدي ده أكتر من ده لا عشان كده ربنا قال إيه؟ آه للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في الميراث بس إنما ما سوى ذلك الأب مفطور مفطور على حب أولاده ولذلك لا يقتص من الوالد للولد لو إن أب قتل ابنه لا يقتص من الأب ليه؟ لأن الأب مفطور على حب ولاده فكون انه يوصل لمرحله انه يقتل ولد من اولاده معنى كده انه غلب على قتل ابنه ووصل لمرحله انه خرج عن عقله خرج عن ادراكه عن عقله والابن وصله لكده فلا يقتص من الوالد لولده انما يقتص من الولد اذا قتل اباه ليه لانه قتله من اجل ان يتعجل الميراث خدت بالك الله لطيف بابك تعال نشوف كده صور حلوه قوي من صور السلف الحقيقه الموضوع انا كنت متخيل ممكن يخلص النهارده وانا فرحان ومش هيخلص النهارده انا عايز اتكلم فيه تاني الموضوع بين الوالدين ده حقيقة موضوع كبير قوي قوي وانا فعلا نفسي نفسي احس ان ان ان, إن الدنيا رجعت حلوه تانية نفسي احس كده نفسي نفسي يعني والله بجد م- مش ترويج ل SMS ولا حتى من غير SMS نفسي فعلا احس ان فعلا في ناس النهارده اللي لا دي وانا على فكره انا عايز اعمل في الحلقه دي 10 دقائق اتصالات كده في- قبل الدعاء عايز اعمل 10 دقائق لناس دلوقتي حالا يتصل قبل ما يكلمني كلمه يقبل ايد امه بالله عليكم قبل ما يكلمني كلمه يقبل ايد امه طب لو كانت امه مش موجوده يقول لي انا انا انا بتصل بيك علشان علشان انا نويت اكرم امي وابويا انا تبت الى الله عز وجل من عقوق الوالدين انا عايز النهارده اتصالات كده 10 دقايق مش عايزين نسال في اي حاجه تانية خالص انا عايز تفاعل النهارده مع موضوع بر الوالدين النهارده عايز ناس يقولوا لي احنا من الليله دي ان شاء الله بر بامي وابويا ان شاء الله لا يمكن لا يمكن اسيء لامي وابويا ولو كنت اسات انا بتوب من الليله دي و- و- ويا ريت لو الام تتصل وتقول لي ابني عمل معايا كذا واكرمني والحمد لله رب العالمين وتاب الى الله سبحانه وتعالى آه، والاب برضه يعني ربنا يبارك فيك يا مدني تعال نشوف شويه كده قصص حلوه قوي جميله قوي مؤثره احنا معانا دلوقتي فاضل لنا نص ساعه هناخد 10 دقايق نتكلم و10 دقايق استقبالات آه، آه، اتصالات و10 دقايق دعاء ان شاء الله اه يا مدني القصص اللي هقولها دي كلها موجوده في الكتاب انا حتى بتكلم النهارده من الكتاب انا مش بتكلم من كشكول انا ما- مش حاطط نقط يعني في الكشكول انا بتكلم من الكتاب آه، خد بالك بقى كان في واحد اسمه عمر بن زيد والله العظيم قصص اقسم بالله لولا صحه النقل ما تصدقهاش عمر بن زيد بيقولوا له كيف كان برك بأبيك آه، كيف كان بر ابنك بك قال ما مشيت ما مشيت معه بالنهار إلا وقدمني يمشينا أنا قدامه وما مشي معي ليلا إلا تقدمني خد بالك ليه بالنهار بيقدم ابوه ليه إك- يعني يعني اكبارا لابيه و- وتوقيرا له طب وبالليل بيمشي قدام ابوه ليه عشان لو في حفره هو يقع فيها ابوه ما يقعش طب وايه تاني قال وما رقى فوق سقف بيت انا تحته شوف- عمرك شفت بيقول المنظر ده تعال شوف المثل التاني واحد بيقول لعمر بن الخطاب والله يا امير المؤمنين لقد بلغ بري بامي خد بالك بقى لقد بلغ بري بامي اني انها لا تستطيع ان تقضي حاجتها الا وقد جعلت ظهري لها مطيه هتقضي حاجتها ما تقدرش تمشي فبشيلها فوق ظهري وامشي بيها مسافه كبيره في الصحراء حد ما اوصلها لموضع قضاء الحاجه اقعدها وانصرف بعيد ولما تقضي حاجتها تناديني اشيلها وارجعها ممكن تحتاج كم مره تروح المكان ده مرتين ثلاثه ثلاث مرات كل يوم ثلاث مرات يشيلها المشوار ده قال فهل وفيتها حقها قال لا لانك تفعل معها ذلك وانت تتمنى موتها عشان تستريح وهي كانت تفعل معك ذلك وهي تتمنى حياتك امك وهي بتغير لك وانت صغير كانت تقول يا رب يا رب بارك لي فيه يا رب يعيش وهي متبهدله معاك وعماله ليل ونهار بتغير لك سبع ثمان مرات واكل وشرب وحموم وسهر وعايه و- وعماله تاكلك وت- وتديك العلاج ويبقى الاب يعني اول ما يجيله شويه مرض كده وسط ولا الام تساله اخبار والدك ايه؟ ده أنا، ربنا يريحه قصدك ربنا يريحك انت طب ما دامت ما دامت هي دعوه طالعه كده كده من من الفم ما بدل ما تقول ربنا يريحه ما تقول ربنا يشفيه ادعي له ربنا يشفيه ده وجود الأب والله العظيم يا أخوانا والله لو الأب ده بلغة أهل مصر لو كان عظم في قفة وجوده معاك بركة ولو كانت الأم عظم في قفة وجودها معاك بركة بركة والله العظيم خدت بالك كان واحد اسمه الفضل بن يحيى كان من أبر الناس بأبيه في يوم من الأيام اتسجن هو وأبوه أبوه اسمه يحيى يحيى ده كان عنده مرض جلدي كانش يقدر يتوضأ إلا بمية دافية المية الساعة كانت بتأذيه جدا في جلده فمش عارف يعمل ايه في السجن فعمل ايه فراح جايب ميه وقف عند اللمبه السهاري دي وفضل سهران من بعد العشاء لحد قرب الثلث الاخير من الليل وهو ماسك الميه دي جنب اللمبه لحد ما الميه دفيت على سخونيه اللمبه وراح مقدم الميه لوالده عشان يتوضى في السجن تخيل لانه مش لاقي حاجه يوصل بيها يدفي عليها الميه واحد اسمه عبد الله بن عون عبد الله بن عون امه في يوم من الايام بتنادي عليه بتقول له يا عبد الله فقال لها نعم فصوته عالي فوق صوت امه فراح اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله خوفا من ان يحاسب عن انه رفع صوته فوق صوت امه مين يصدق الكلام ده يا جماعه والله العظيم ولا في الخيال كان واحد اسمه طلق بن حبيب عارفين طلق بن حبيب اللي هو كان بعرف التقوى قال ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله هو ده طلق بن حبيب كان يقبل راس امه كل لحظة كل يعني كل ما يشوفها وكان لا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لأمه واحد من السلف كان كل يوم قبل ما أمه تنام كان يروح يمسح فراشها بإيديه يقعد يعدي إيديه على الفراش كده ليكون في حصواية حتة طوبة زلطة أي حاجة خايف عليها عشان ما تقلقش وما تتعورش فبعدين يقول لا أكيد إيديا خشنة أنا أمسح الفراش بوجهي فيمسح الفراش بوشه لحد ما يطمن الفراش ما فيهوش حاجة خالص ويقول الآن نامي الآن نامي يا أمي دلوقتي اتفضلي نامي عشان أنا اطمنت إن الفراش ما فيهوش حاجة ودخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فوجده كأنه مريض فقال لمن يجلس بجواره هو مريض قال لا ولكنه يكون هكذا وهو عند أمه لما بيكون عند أمه بيقعد يتكلم معها بالراحة وكأنه مريض حتى لا يرفع صوته فوق صوت أمه وكان واحد اسمه حيوة ابن شريح اسمع بقى الحتة الحلوة دي حيوة ابن شريح ده كان راجل إمام من أئمة المسلمين راجل يعني عالم جهبز من الأئمة الكبار وهو قاعد في وسط تلاميذه كان بيته فاتح المسجد فقاعد في وسط تلاميذه وعمال بيشرح لهم مثلا وعمال و... والتلاميذ قاعدين طبعا في غاية الإجلال لهذا العالم الجليل وفجأة يلاقي أمه خبطت على الباب تقول له يا حيوة يقول لها نعم يا أمي حط الأكل للفراخ حاضر يعني تخيل كده وانا قاعد معاك كده على الهوا ولا ام عايشه الله يرحمها يا حوده ايوه يا ام حط الشعير للفراخ طيب فاصل ونجيلكم بعد كده من عشه الفراخ عشان نقاك عشان نكمل الحلقه صلى على الحبيب صلى لا لا لا مدري مفيش فاصل ده انا بقول لهم بكلمهم واخد بالك مدري حسين عايز اطلع فاصل لما مفيش فراخ يا ابني هنطلع فاصل ليه قد الفراخ ونطلع فاصل فالمهم سبحان الله تخيل بقى امام كبير وقاعد وسط تلاميذه تقول له يا حيوه حط الشيء للفراخ حاضر يا امي يروح يحط الشيء للفراخ ويرجع تاني سامحوني دي امي شفت قد ايه حبهم لامهاتهم ما كانش يقول يا نهار ابيض ده وقته تكسفين قدام تلاميذي وكمان وشعير وفراخ انا احط بتاع الفراخ وك... لا ابدا شوف ال... شوف قد ايه البر بالام وشوف قد ايه الحب وشوف قد ايه التواضع مع الامهات تعال شوف مثل تاني مات شاب اسمه ذر فقال أبوه عمر بن ذر خد بالك بقى وقف على قبر ابنه قال كلام جميل قوي كلام عجيب قوي كلام يعني ممكن حضرتك وانت بتسمعه دلوقتي تقول ده مش ممكن ولا في الخيال قال اللهم إني قد سامحته سامحت ابني يعني فيما قصر فيه من واجب في حقي أي حاجة قصر فيها من حقي أنا سامحته فسامحه فيما قصر فيه من واجب في حقك خد بالك بقى اللهم إنك قد وعدتني بأن أفوز بثواب الصبر عليه عند موتي فقد صبرت فاجعل ثواب صبري عليه هبة مني إليه إيه الكلام الكبير ده لا ده عايز يتعاد بس تصلي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب لو كنت لو كان ابني ده أثر في حقي من أي حاجة أنا مسامحه وأنت يا رب أولى بالمسامحة فلو كان أثر في حقك في حاجة سامحه وأنت يا رب وعدتني إن لما يموت ماشي هاخد اجر وثواب وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله ونرج الى اخر الايات خد بالك فوعدتني بالثواب والاجر على هذا الصبر فانا صبرت ورضيت و- والأجر اللي هتدهوني اجعله هبة هدية مني لابني ذر فقال الأولاد فقال الناس من حولي ماذا كان يصنع معك ابنك قال ما ما كان يمشي معي نهارا إلا وقدمني ولا مشي معي ليلا إلا تقدمني وما رقى سقف بيت أنا تحته سبحان الله تعال نشوف برضو كم مثل كده كان عروة بن الزبير طبعا عارفين عروة بن الزبير اللي قطعت رجليه كان يقول وهو ساجد اللهم اغفر للزبير بن العوام وأسماء بنت أبي بكر اللي هي أمه وأبوهم وكان محمد بن المنكدر كان يضع خده على الأرض ويقول يا أمي أو يا أمة قومي فضعي قدمك على خدي قومي حط رجليك على خدي سكوني راضي عنه في يوم من الأيام قال ابن المنكدر قال بت ليلى أمه كانت مريضة وكان الدم ما بيوصلش لأطرافها فقعد يدلك لها أيديها ورجليها قال بت ليلى وأنا أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي فوالله ما أرضى ليلته بليلتي ليلتي أنا عند ربنا أحسن ألف مليون مرة من ليلة أخويا يعني الحقيقة الموضوع آه، مش هيخلص آه، النهاردة فأنا عايز استقبل شوية اتصالات عايز نبض الناس حوالين موضوع بر الوالدين مين اللي هيتوب الليلة دي مين اللي هيبر أم وأبوه مين اللي هيقبل إيد أمه وهو بيتصل بيها وإيد أبوه وهو بيتصل بيها دلوقتي آه، يعني هنسمعهم دلوقتي ونتواصل معاهم بعدين ندعو إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اهلا وسهلا أهلاً انا انا وسهلا.
مبسوطة قوي ان انا سمعت صوتك ربنا وكلمتك يا يحفظك ابني ويعزك يا رب ربنا يكرمك يا الله رب يبارك فيك بس انا عايزة اعرف ان الوقت و- والدتي ربتني نعم ابويا رماني وانا صغيرة نعم فانا كل ما باجي ادعي للاتنين مش بقدر ادعي له لا سامحيه وتعيبه ما- ما- يعني معلش.
يعني الدعوة مش عايزة تطلع لا هتطلع ان شاء لكن الله هي اللي تعبت عليا وربتني و- و- و- واشتغلت عليا نعم.
وحسيت بيها اكتر نعم نعم وهو كان لما كان يجي حتى كان بيعمل عمايل وحشه قدامي فكنت كل ما ادعي له افتكرها لا لا لا بص ربنا يبارك فيكي مع الام والاب بالذات مهما عملوا مهما عملوا سامحي وانسي وارمي كل ده ورا ظهرك وادعي لهم من قلبك بجد عشان ربنا يكرمك بعد عمر طويل ربنا يديك طول العمر في طاعه ربنا ان شاء الله اولادك هيعملوا معاك كده حتى لو حصل ايه هتلاقي اولادك بيدعوا لك ان شاء الله وكما تدين تدان طيب معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بعد اذن حضرتك انا عايزه اقول لحضرتك بس على اللي والدتك والدتي كانت بتعمله معايا نعم
هي, اتفضلي هي الصراحه يعني كانت بتعمل معانا كل خير ما وكانت شاء الله.
تعبانه وكده و...
ما شاء الله وابويا الله يرحمه يعني الله كان يرحمه.
تعبان هو كان شغال الحمد لله نعم.
بس هي كانت بتساعد معاه نعم فكانت بتقول لي على حاجات كتير وانا ما كنتش بعملها نعم يعني رواقي اعملي مش عارف ايه والحاجات دي كلها نعم وانا كنت ايه ما كنتش بعملها فدلوقتي لما سمعت حضرتك نعم اتصلت بيها وبصت ايديها في التليفون الله يبارك لك الله يبارك لك ربنا يحفظك يا رب ويعلى قدرك وخلي الحاجه بقى تدعي لنا ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك ادينا اللي بعده السلام عليكم ام غاده من القاهره ام ناده من القاهره السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود اهلا يا ام ناده ربنا عامل يبارك إيه؟
فيك ربنا يحفظك ويعزك يا يا رب رب يخليك الله يبارك فيك طب انا عايزه اقول لك على حاجه يا شيخ محمود اتفضلي انا اخويا ابويا الله يرحمه الله يرحمه.
رحمه واسعه من عند امين الله يا رب العالمين غ- ميت غضبان على اخويا نعم حصل منهم من بعد مشاكل نعم جات له جلطه في القلب على طول مات في لا حول ولا ساعتها قوه الا بالله ما كملش مجرد ساعه زمن نعم وانا اللي قدرت اقوله له مجرد ما لحقت اجي من بيتي لعنده نعم نعم قل لا اله الا الله نعم ما قالش اكتر من غيرها بعديها نعم.
قال لي لا اله الا الله يا بنتي وحط ايده على قلبه نعم والنفس قطع طيب أنا- وحمدت ربنا ان انا قدرت اقول له دي ربنا يبارك فيك هل انا كده قصرت معاه اني ما كملتش معاه الشهاده لا لا لا ربنا يبارك فيك هو هو يكفينا ان هو م- م- ان كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه وصيتي بقى لاخوك يا ام ندى آه، ربنا يبارك فيكي آه، وصيتي لاخوك ان هو يحاول بقدر الامكان يكتر من الاستغفار والدعاء لوالده ويعمل صدقات جاريه وعلى قد ما يقدر يكرمه بعد موته علشان بس ان شاء الله يعني الدنيا تبقى جميله ان شاء الله السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله كل خير عن ربنا عينيك يحفظك ويعزك يا الله رب يبارك لك يا رب الله يبارك فيك طبعا بناء على كلام حضرتك ده يعني مش قادرة اقول لك انا مبسوطة قد ايه بكلام حضرتك ده الله يبارك بجد فيك ويعزك يعني بأمانة ربنا مش قادرة اقول لك انا فعلا ما حسيتش ببر الوالدين الا لما جربت ان انا مفيش اغلى خلفت منهم والله بعد والله النبي يعني والصحابه الحمد لله رب العالمين وفعلا الحمد لله امي تستاهل كل خير والله كل امهاتنا ربنا يبارك والله فيك يا رب الحمد لله يا شيخ يعني بركات حضرتك بصت ايديها كده ولا لا انا دلوقتي حالا هبوس ايديها بعد ما اقفل اوعى مع ما تبصش حضرتك ايديها لا ما اقدرش والله العظيم ابدا يا شيخ هي قاعده جنبك هي نايمة نايمه أه، طب ما انا لو كانت نايمه جنبك برضه سامعيني لا والله ده انا هبوس ايديها لان هي هي اساسا مريضه عندها السكر وكده وعارف يعني مستحمله كتير قوي الله يبارك لك فيها والله, والله والله.
العظيم اقسم بالله انا كنت ببوس ايد امي ورجليها والله العظيم الله يرحمها يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أهلا ما بحضرتك شاء الله ربنا يبارك فيكم ازيك يا استاذ ده كل النساء بس هم اللي بارين بالام والاب ما فيش رجاله ولا إيه؟ طيب اهلا احنا بحضرتك معجبين بالقناة بتاعتك جدا ربنا يبارك فيك الله يا رب يحفظك يخليك يا رب العالمين.
وخل... وانت عملت معايا معجزة الوقت الله يبارك فيك الله يخليك خليت ابن الوقت يعني هدي وكويس ما وبيسمع شاء الله الكلام ما شاء الله ما شاء الله ربنا الله يبارك فيك يا رب يخليك.
ادعي لنا والله ربنا الله يبارك فيك يخليك ربنا يبارك لك يا رب الله يبارك فيك ويخلي والله لك ولادك.
بنتمنى بيوت المسلمين تبقى احلى بيوت في الدنيا واسعد بي... والله العظيم ويخلي لك لو عرفنا- أعمار وسارة الله يخليك وهذا أنا يا حبيبي اشتريت كتاب آه، آه، قصص الأنبياء ربنا يبارك فيك يا رب حلو جدا والله ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين وربنا يبارك لكم في اولادكم يا رب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام وبركاته الصوت مش سامع سامع بس معلش الو ايوه السلام عليكم اي زينب اهلا وسهلا الصوت بس مش سامع مدني الو الصوت آه، سمعني صوت في الايربيز ده مدني ايوه اتفضلي انا سامع حضرتك اتفضلي الو انا ماما نعم ماما مش موجوده دلوقتي نعم اه وانا وانا دلوقتي ع- يعني هي مش موجوده ايوه وانا ايه وانا يعني عايزه يعني انا بحبها قوي والله لما تيجي بقى الوالده اول حاجه تعمليها اه تقبلي ايديها وربنا يكرمك تحاولي بقدر الامكان تدخلي عليها السعاده على قد ما تقدري وانتوا كسبانين والله العظيم وهتقولوا وهنتقابل يوم القيامه على الحوض ان شاء الله وتشوفوا قد ايه الثمره الجميله قد ايه لما تدخلوا السعاده الام يا جماعه اقل حاجه ترضيه اقل حاجه والاب يا ريت كمان يا ريت بالله عليكم إيه بكره الصبح وما قدرتش النهارده انا أنا ما اعرفش طبعا توقيتات البلاد عامله ازاي بكره الصبح ع- بسرعه حته هديه كده جميله للام والاب بقى كده تمام وتهدوهم والط- والقبلة على الرأس كده والقبلة على الإيدين وسامحونا وإن شاء الله نبدأ صفحة جميلة من البر دخلوا السعادة عليهم فرحوهم فرحوهم ده احنا عايشين في وقت الناس خلاص جالها اكتئاب ربنا يبارك فيكم يا رب طب معانا اتصال السلام عليكم
الو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك يا رب يجزيك كل خير ان شاء الله ربنا يحفظكم انا من الاردن سوريه مقيمه في الاردن يا أهلا وسهلا اليوم آه، والدتي عملت عمليه في عيونها معها سكري نعم وحابه اني اهديها سلامي نعم وبحكي لها بتمنى اكون جنبها لبوس ايديها واجريها والله يشافيها ويعافيها يا رب وهي ربنا راضيه يشفيها عني ويعافيها يا رب.
دائما ربنا يشفيها ويعفو عنها يا رب بتمنى انه يوصلها سلامي انا نجاح ماما بتمنى لك الشفاء من كل قلبي الله يكرمك يا رب وان شاء الله يوصل لها الكلام إن كل شاء الله.
امهات العالم يا رب الاسلامي يبارك فيكم يا رب الله يبارك فيك ويجزيك الخير يا رب ربنا يحفظكم يا رب وي- ويبارك لكم في ابائكم وامهاتكم ويبارك لهم فيكم يا رب العالمين ربنا يحفظك اختنا الفاضله السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ محمد المصري آه محمود المصري محمود المصري نعم.
أنا سكينة من المغرب يا اهلا أنا وسهلا عايزة أقول لك يا شيخ ربنا يبارك فيك آمين.
وي- وينورنا بعلمك الله يبارك أنا أنا لو طلع عندي آه، إخواتي لما تقوم أمي عند الفجر بيأذن أذان الفجر نعم.
و- و- بتنودهم علشان يصلوا الفجر هم بيرفعوا عن ليها إيدهم نعم ويقولوا إحنا عايزين ننام مش عايزين نصلي حتى الصبح نعم لما ت- تيجي تقول لهم حرام عليكم ده ال- صلاة الفجر نعم مش عايزاكم ت- تعدوها نعم.
يقولوا حتى الصبح أنا يا شيخ لما سمعتك طب بتقول انا عاي... انت أنا برا أنا برا كتير بوالدي أنا لما معلش عشان لما ما, ما سمعتش ال... مش بتقول- فاهم الحديث لكن...
بوجود حد طب حضرتك حضرتك قبلت ايدين الوالده ولا لا اصل انا الحقيقه مش فاهم ال- مش فاهم ال- الموضوع معلش لا اسف والله آه، حضرتك آه، والدتك عندك ولا مش عندك؟
أنا قلت
آه، الصوت ال- انقطع طيب آه، السلام عليكم السلام عليكم
ألو السلام عليكم عليكم السلام الشيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا أنا كتير بحبك يا شيخ ربنا يحفظك ويعزك يا رب وأنا أمي الحمد لله رضيانة كتير علي ربنا ما يبارك فيك بزعلها ربنا يبارك أو- فيك نعم بس أنا بدي إياك تدعي لها ربنا يحفظها ويبارك فيها انه يا رب يطول بعمرها ربنا يبارك لك فيها يا رب وبدي كمان تدعي لي الي الله يهديني هي هي جنبك ولا مش جنبك هي لا انا جالسه عند اختي لانه اختي طب لما ترجعي عند والدتك لازم تبوسيها تبوسي ايديها انا الجلال دائما ببوس لها ايديها واجريها ربنا وبقولها يحفظك يا رب.
دائما انه تدعي لي ان شاء الله انه الله ربنا يكرمك يهديني ويخلي لي اياها ربنا يبارك لك فيها يا رب لانه ويبارك هي لها فيك.
ما هي عندي لانه الوالد انا عندي متوفيه وهي ربنا يرحمها.
موجوده بحبها كثير الله يبارك فيكم آه، السلام عليكم حاضر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ يا محمود أهلا وسهلا ربنا يعزك عامل ايه ربنا يحفظك ويعزك ربنا يكرمك ويبارك فيك يا الله رب يبارك فيك ويحفظك يا رب انا احب اقول يعني ان والدتي والله ربنا يشفيها ويعافيها يا رب آمين.
عندها حساسيه من الصدر وهي بصراحه لما بنروح انا واخواتي نعم.
بتبقى فرحانه بينا جدا ما شاء الله ما شاء و...
الله وبتبقى هي واقفه كده واحنا ن- تقول لا كله بس انتوا شوفوا عايزين ايه ما مش هو عارفة بقول إيه.
لك الجيل ده كله عايش كده تضحيه وبس ربنا يبارك فيكم حاولوا تسعدوهم والدخل عليهم السعاده ربنا يبارك فيكم احنا لسه قدامنا آه، ربع ساعه هناخد منهم خمس دقايق كمان اتصالات السلام عليكم السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي صحتك والله انا بحبك في الله بصراحه حبك الذي احتني فيه ربنا والله يخليك بحبك في الله بصراحه انا زوجتي على طول بتتفرج عليك ربنا يبارك ويعني لك بصراحه ما شاء الله ربنا كرمها و...
ربنا يبارك لك فيه يا رب.
والله دعتني ان انا اشوفك بصراحه بحبك في الله الله يبارك والحلقه فيك اليوم كمان جميله ربنا يحفظك وبر الوالدين يعني والله مش عارف اقول لك ايه غير يعطيك الف الف عافيه الله يبارك فيك ويحفظك يا رب ويجعلك يا رب كده من الناس اللي دايما تكون سبب في هدى المؤمنين يا رب العالمين امين يا رب العالمين وربنا يسعد ايامكم يا رب ويملى بيوتكم بالسعاده والفرحه يا رب العالمين ويالف بين قلوبكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود الرجاله وصلت ايه الحمد لله الله يسلمك الله يبارك لك ربنا يبارك فيك يا والله رب انا بحبك في الله جدا احبك اللي تحت فيه والله ربنا نفسي كده ربنا يعني يجمعنا سوا ان شاء الله امين يا رب تحت العلم العالمين ان شاء الله امين يا رب العالمين آه، حضرتك انا من صغري ب- يعني بر بوالدتي ما شاء الله وبقبل ايديها ورجليها ما شاء الله الله يبارك لك وربنا رزقني بولد نعم اسمه محمد ربنا ما شاء بارك لي الله فيه يعني ربنا يحفظه لك يا رب وحافظ السبع اجزاء من القران ما شاء وطلع بر بيقبل ايدي انا ووالدته ما شاء الله ما شاء الله بس بقى حماتي اه يعني ولادها حضرتك يعني نعم.
مش مش قادر اقول لك ابنها تخالي ضربها هو وزوجته نعم آه، عملوا لها ارتجاج في المخ وقطع اعوذ بالله اعوذ بالله ربنا يهديه ويصلح حاله طب انت حاول يا اخويا ربنا يبارك فيك حاول ربنا يكرمك تكلمه حاول تحنن قلبه عليها يعني اصل انت عارف مساله صعبه قوي ان ام بعد العمر ده كله بعد التضحيات دي كلها تتضرب ما انا قلت لك بجد اتصلت يقول لي بس نفسي ما يضربونيش يعني يعني مش يحسنوا ليا كمان لا انا بس يسيبوني في حالي ربنا يبارك فيك يا رب ويهديهم يا رب العالمين السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا
ازيك الحمد لله ربنا يبارك فيك اتفضلي انا ام ع- ليلى ام احمد اهلا وسهلا من فضلك انا عندي ابني بر بيا جدا ما جدا شاء الله جدا ما شاء الله بس هو في مشكله نعم ان هو عنده سنه 30 سنه ما شاء الله وكل ما يتقدم لواحده لان والده لسه متوفي بقاله شهر الله يرحمه وكل ما يتقدم لواحده مش قابله ان هي والدته تعيش معاه ليه طيب سبحان الله مش عارفه يعني هي الام مش عارفه في ايه ان مش
هم يمكن عشان بس ال ال ال ربنا يبارك فيك يمكن زمان الافلام لحد الان راسخه في ذهن الناس آه، الحموات ومش عارف ايه لكن آه، ما دام الام طيبه والحمد لله ربنا يبارك يا رب العالمين يعني آه، الدنيا تبقى حلوه كده و- والزوجه اللي تتحمل آه، يعني اهل زوجها آه، خصوصا الام يعني بالذات يعني ربنا يبارك فيها بتبقى زوجه وفيه والزوج يشيلها فوق دماغه العمر كله معانا اتصال السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، انا بحبك في الله يا عم ربنا يحفظك ويعزك يا رب آه، يا عم انا كان عندي سؤال اتفضل ولا اتفضلي مش عارف مين معايا ايوه ايه اهلا ايه ايه آه، ماما آه، مامتها يعني ماتت وهي صغيره وهي زعلانه علشان ايه ما لحقتش يعني ترد لها الجميل يعني آه.
كده اه فتعمل ايه عايزه يعني ايه تبقى بره بوالدتها يعني تكتر بقى من الاستغفار ليها والدعاء ليها الصدقه الجاريه ولو كانت آه، حجت عن نفسها تحج عن مامتها لو كانت مامتها ما حجتش وتحاول بقدر الامكان انها ايه ما تنساهاش من الخير دوت ان شاء الله اخوات هات معانا اتصالين كمان يا مدني لسه فاضل لسه فاضل دقيقه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم من الأردن أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمه الله كيف الحال يا شيخ محمود أهلا وسهلا أهلا بيك كيف الحال يا حبيبي ربنا يعزك ويحفظك
الو اتفضل أنا سامعك
آه، سيدي اتفضل حبيبي أنا سامعك
نحب الصالحين ولسنا منهم ربنا يبارك فيك يا رب اجمعنا لعلنا وإياك.
أن ننال بهم شفاعة ربنا يعزك ويحفظك ونكره أهل المعاصي ولو كنا شركاء في البضاعة ربنا يبارك فيك يا رب يا ويعزك سيدي أخوك في الله زهدي أحمد من الأردن يا اهلا وسهلا حبيبي في الله أنا بدي تلفونك بدي أتصل فيك أنا عندي لك بدي أتصل عينيا حاضر ان شاء الله خد التليفون من الكنترول تحت امرك عينيا وسلامنا لاهل الاردن ربنا يبارك فيك يا رب فاضل اخر اتصال بقى و... السلام عليكم بس انا راجل دقيق ماشي بالمل يعني أنا. السلام عليكم طيب طب خلاص آه، ندعي آه، الاتصال قطع ندعي ان شاء الله ونأمن من قلوبنا وربنا يكرمنا ويكرمكم آه، قبل ما قبل بس ما ادعي عايز اقول يا جماعه ربنا يبارك فيكم قد ايه ال- لو حتى اسات لوالدتك سنين طويله الام بتسامح ولو اسات لابوك سنين طويله الاب بيسامح قلوبهم هي مفطور على كده على التسامح بس سا يعني سارع والحق نفسك اذكر ان واحد كان اساء لامه كتير جدا جدا ولما يعني قالوا له طب روح والحق وراضيها و سافر لها لقاها ماتت في نفس اليوم ما لحقهاش ما لحقش حتى يسمع منها كلمه انا مسامحاك مع ان لو لحقها كانت هتقول له انا مسامحاك هو ممكن طبعا يحسن لها بعد الموت بس طبعا بتبقى مأثره في النفس جدا ان امه تموت قبل ما تسامحه آه بنقول آه عايزين نلحق نراضيهم والام والاب والله العظيم اقل حاجه في الدنيا بتراضيهم راضيهم عشان ربنا يراضيك ارحمه ترحمه واغفره يغفر لكم هتراضي امك وابوك ولادك هيرضوك وقبل ده كله ربك جل وعلا هيرضيك ويفتح لك كل ابواب الخير حبيبي في الله ما تنساش بر الوالدين ما تنساش ان كما تدين تدان هنكمل موضوع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله واتمنى ما يخلصش الاسبوع الجاي اتمنى يقعد معانا اسبوعين ثلاثه و- وهنمشي مع بعض وما نستعجلش بعض لا في في كتاب الحقوق الاسلاميه مش همشي بالترتيب همشي في كل مره في حق معين ونتكلم فيه عايزين نعرف الناس الحقوق اللي علينا عايزين نعرف الناس يعني ايه حق الام والاب يعني ايه حق الرسول عليه السلام يعني ايه حق ربنا اللي خلقنا سبحانه وتعالى يعني ايه حق ال- ال- الصحابه يعني ايه عايزين نعرف حقوقهم حقوقهم اللي احنا ممكن نكون مفرطين فيها جامد ان داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا غفور يا ودود يا تواب يا رحيم يا شكور يا ودود يا ودود يا ودود نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين ارزقنا جميعا بر الوالدين ارزقنا جميعا بر الوالدين جنبنا عقوق الوالدين جنبنا عقوق الوالدين اللهم تب على كل عاقل الليلة يا رب العالمين تب على كل عاقل الليلة يا رب العالمين ردهم إلى, إلى, إلى دينك مردا جميلا ردهم إلى بر الوالدين مردا جميلا رد كل عاق إلى بر الوالدين مردا جميلا اللهم حنن قلوبهم على آبائهم وأمهاتهم اللهم حنن قلوبهم على آبائهم وأمهاتهم اللهم أقر عيون الآباء والأمهات الليلة ببر أبنائهم اللهم أقر عيونهم الليلة ببر أبنائهم اللهم أقر عيونهم الليلة ببر أبنائهم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخر آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم رد آباءنا وأمهاتنا علينا اللهم رد آباءنا وأمهاتنا علينا اللهم رد آباءنا وأمهاتنا علينا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا الليلة يا رب العالمين تب علينا يا علام الغيوب ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا نوبة نصوحا ترضيك عنا اللهم أكرم آبائنا وأمهاتنا من أهل فلسطين وغزة والعراق ودارفور ولبنان وكل مكان اللهم أغثهم يا أرحم الراحمين اللهم أغثهم يا رب العالمين اللهم فرج إخواننا في فلسطين وغزة والعراق ودارفور ولبنان والشيشان وكل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاة فاحملهم حفاة فاحملهم عراة فكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داو مرضاهم وأطعم جائعهم واحمل حافيهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل الدائرة على اليهود الملاعين اجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود الجمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة أخرجهم في الطرقات كالمجانين أعم أبصارهم شل جوارحهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت أرحم الراحمين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا سخطك أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العتبى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اربط على قلوب آبائنا وأمهاتنا من أهل غزة فرج هم إخواننا من أهل غزة والعراق فرج هم إخواننا في فلسطين والعراق يا رب فرج همهم يا أرحم الراحمين يا رب فرج همهم يا أرحم الراحمين نعوذ بك من الموت وكربته ومن القبر وظلمته ومن القبر وظلمته ومن يوم القيامة وروعته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت الطرق التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين تب علينا الليلة لنتوب ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا قنا عذابك يوم تبعث عبادك لا صبر لنا على عذابك لا صبر لنا على عذابك ارحم يا رحيم اغفر يا غفور تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب رد المسلمين إليك مردا جميلا اللهم رد كل عاقل الليلة إلى بر الوالدين مردا جميلا ردهم إلى بر الوالدين مردا جميلا أسعد قلوب آبائنا وأمهاتنا الليلة أسعد قلوب آبائنا وأمهاتنا الليلة أسعد قلوب آبائنا وأمهاتنا الليلة وكل ليلة يا رب يا رب يا رب ارحمنا فإن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا تب علينا الليلة يا ربنا وأعتق رقابنا الليلة يا ربنا أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار واسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله